الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي اشتقت إليكم بعد بعد بعد قليل أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينكم حتى يدخلنا مدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحشرنا تحت لوائه ويولدنا حوضه أحبتي آه، في العام الماضي جمعنا أجمل ما عندنا وعرضنا بعضه عليكم هذا من باب تذكر تذكر خلق الله سبحانه وتعالى تذكر إبداع قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه كيف أبدع الخلق كيف أنزل الرزق كيف حرك المشاعر كيف حرك القلوب وألف بينها كيف حبب الناس بعضهم في بعض الرحمة التي في قلوب الخلق تجاه بعضهم البعض الحقيقة هذا خلق الله وكان من قبل اللؤلؤ والمرجان وكنا نقصد باللؤلؤ باللؤلؤ والمرجان ما نكتشفه من جمال صفات الله عز وجل وهذا خلق الله يدلنا على أن هذا هو خلق الله هذا هو إبداع الله وقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه وسيطرته سبحانه وتعالى على كونه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قدمنا في العام الماضي قدمنا عجائب في قدرة الله عز وجل في السماوات والأرض وقدمنا من عجائب خلق الله عز وجل في العلاقات والمشاعر والأحاسيس وقدمنا آه، التضحية التضحية والفداء وقدمنا كذلك الأمومة وقدمنا ولله الحمد آه، يعني وهذا كله من فضل الله آه، قدمنا آه، ال- آه، عدم القنوط من رحمة الله الإنسان يطمع في رحمة الله وقدمنا أيضا طواغيت العالم كيف أن العالم فيه طواغيت وفيه ظلم ولكن علمنا كيف تكون نهاية الطواغيت وكيف يكون نهاية الظالم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته عرفنا أن الظالمين تشابهوا في أفعالهم فتشابهت نهايتهم ولكن فكلا أخذنا بذنبه كما قال الله عز وجل منهم اللي يغرق ومنهم اللي آه، يسمم ومنهم اللي ينتحر ومنهم اللي يتجنن ومنهم اللي يمرض إلى آخره فربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وعجائب وأمور سبحانه وتعالى وجل جلاله من أجل ذلك احنا فضلنا إيه، ان تكون اخر حلقة في آه، لقاءاتنا قبل رمضان تتناول امرين الامر الاول بنحاول ن- ن- نجيب اجمل ما قدمنا في الماضي وده بناء على آه، طلب اخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات بيقولوا ايه ايه الحاجة اللي اثرت فيها وايه الشيء اللي اعجبهم وايه الشيء اللي, اللي فعلا خرجوا منه بفايدة وجمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى آه، ال ال يعني الأشياء الماضية الحقيقة هي كتير جدا ولله الحمد ولكن احنا جبنا أجمل أربع فقرات فيما مضى أجمل أربع فقرات فيما مضى وأما آه، يعني آه، المفاجأة اللي احنا كنا بنتكلم عنها من المرة الماضية ان احنا هنوريكم بس حاجات بسيطة من آه، ال- آه، البرنامج القادم عشان تشوفوا آه، معناه وت- و- ونفهم مع بعض مغزاه آه، علشان عشان نبقى واخدين بالنا آه، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى له حكم في خلقه وده موضوع البرنامج الجديد بس مش هكلمكم عنه إلا لما يجي آه، ميعاد آه، الفقرات ب- بتاعته عشان نشوفها مع بعض لكن تعالوا بينا نشوف دلوقتي أجمل أربع فقرات قدمت آه، اخترناها لكم وكنا نتمنى ان الوقت يبقى اطول من كده عشان نقدم لكم فقرات اكتر من كده لكن باذن الله عز وجل هنجمع حلقات اخرى ونتكلم عنها مع بعض. اول فقره معانا هي فقره خيركم خيركم لاهله. دي كانت فقره فيها آه، آه، نوع من السمك لا يبيض الا على اوراق الشجر والو- والورق ده فوق والبحر تحت فعلشان السمكه تطلع هي حامل ومش قادره تطير علشان توصل لورقه الشجره فيقوم آه، ياتيها آه، زوجها آه، ذكر السمك ويروح ملتصق بيها ويساعدها في الطيران ويطلع بيها على آه، ورقة الشجر ويفضل آه، ماسكها أو معلقها ملتصق بيها علشان ما تقعش وتبيض في أمان شوفوا الفكر ده والرحمة دي و- وهذا العمل اللي, اللي فيه آه، تعب وعناء علشان يحافظ على زوجته وعلى أجنته مين اللي علمه له ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف المنظر علشان آه، آه، نشوف جمال خلق الله عز وجل في في هذا خلق الله اتفضل.
النوع ده من الاسماك بي- بيقفز و بيتعلق باشجار آه، بهذه الاوراق للاشجار وبعدين بتضع البيض على هذه الاوراق في آه، ذكر السمك هيشوف زوجته مش قادره تطلع بتطلع وبتقع فهتكون النتيجه ايه شوفوا اهو ذكر السمك هيزعل ان زوجته مش عارفه تطلع شوفوا هياخدها بجنبه كده اهو يلتصق بيها ويطلع يطير بيها الى ورقه الشجره ويثبتها على ورقه الشجره وبعدين ينزل معها يعني سبحان الله العظيم تقدر تقول كده فارس احلامها جه وطار بيها في الهواء شوفوا ازاي ادي ذكر السمك بيلتصق بانثاه ب- كما ينبغي ان يكون ال- ال- الرجل ال- المحترم الطيب وشوفوا ازاي منتهى اللياقه ما يسيبهاش لوحدها ياخدها ويطير بيها سبحان الله العظيم
حسن آه، شوفوا ازاي آه، شوفوا بيثبتها على ورقه الشجره وبعدين بعد ما تضع بيضها بينزل معاها عشان يأدي مهمة أخرى على فكرة شوفوا قد البيضة هو وضع علشان يقضي مهمة تانية وهي إنه يضرب بديله و آه، أيوه زي كده والمية تيجي على البيض علشان البيض ينزل بعد الفقس آه، فبيساعد زوجته سبحان سبحان الله شوفوا ال- يعني هذه الشياكة واللياقة في التعامل وشوفوا الحنية والرفق و- وازاي الواحد يعني ايه يتعلم وكما قال تعالى الا امم امثالكم يعني في امم في مخلوقات حنينه مخلوقات امينه مخلوقات هاديه مخلوقات آه، لطيفة وكلها آه، لياقة وذوق آه، الواحد برضو يتعلم منها في ناس برضو في كده في ناس هادية كلها لياقة وشياكة وذوق آه، اهو ده زي ده لان الخالق واحد سبحانه وتعالى تعالوا بقى نشوف الفقرة الثانية تدل على التضحية وبتدل على ال- ال- ال- حسن التفكير في وقت الازمات حسن اداره الازمات ده مهم جدا ما يكفيش ان الانسان يكون بيحب حد عشان ينفعه الدبه لما حبت صاحبها شافت على آه، انفه ذبابه مسكت حجر وضربته بيها موتته فده طبعا يعني ده آه، انتوا عارفين المثل القديم لكن احنا بنتكلم على ايه اي ام بتحب اولادها لازم تعاملهم بهدوء ولطف طيب هم وحشين طب بي- بيأذوها في حل للتعامل في في في طريقه ل- ل- للخروج من الازمه طيب هم في مأزق في مأزق سواء كان في مدرستهم أو في شغلهم أو في صحتهم أو في أي حاجة العنف ما يجيبش إلا عنف وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه تعالوا نشوف حسن إدارة أزمة وقعت فيها أم مع أولادها نشوف الأول هي تعبت قد إيه في وضعهم وتربيتهم ثم لما وقعوا في الأزمة تعالوا نشوف هي اتصرفت إزاي وهذه الأم كانت ضفدعة والضفدعة دي كانت في منتهى الذكاء مع رحمتها وحنيتها على أولادها ونشوف هذا خلق الله في العناء والتعب في حل الأزمات وإدارة المشاكل
دي ضفدعة كبيرة و- و- وفوق ظهرها ضفدعة صغيرة بنتها بتحاول تساعدها في وضع الأجنة الجداد شوفوا ال ال ال الأنثى الصغيرة فوق الأنثى الكبيرة وبرجلها بتحاول تساعد أمها في إخراج الأجنة هنا الأطفال آه، أجنة ال- ال- الضفدع بدأوا ينزلوا من آه، البطن الأم ويقعوا في النهر أنا عايزكم بقى تدققوا النظر ادي الاب منتظر علشان يعمل ايه شوفوا ظهر الاب مثقوب ازاي في اخرام و... و... وثقوب داخل ظهر الاب عشان ايه علشان يحتوي هؤلاء الاطفال ويبقى هو وعاء بالنسبه لهم شوفوا حفظهم داخل ظهره منظر عجيب سبحان الله العظيم شوفوا ازاي انا بصراحه انا مش ما كنتش متخيل هذا الكم الهائل من التضحيه والفداء عند هذه المخلوقات وبالمناسبه سبحان الله العظيم قتل الضفادع نهى عنه رسول الله وقال لا تقتلوا الضفدع فان نقيقها تسبيح الام هتجمعهم كلهم في مكان بعيد عن النهر قليلا في بركة صغيرة علشان ما يتوهوش داخل النهر لكن هيتعرضوا لمشكلة ايه هي المشكلة هشوفهم دلوقتي في بركة خارج النهر بقليل متصل بيه بحاجة بسيطة المشكلة ان الفيلة هتيجي تشرب المية اللي في البركة دي فهينقصوا منسوب الماء عند هذه الضفدعة واولادها شوف ازاي وبشجاعة هي ما بتجريش شوف ازاي ف هتروح هي النهر لعلها تحاول انها تنقذ اولادها الشمس كمان جت زودت الطين بالله والزمانة عله جت آه، نشفت بقية المية شوفوا المية نشفت ازاي وفصلت البركة الصغيرة اللي كانت متصلة بالنهر فصلتها عن النهر وخلت في يابسة بين النهر وبين البركة الصغيرة اللي فيها ال- ال- الضفادع الصغيرة دي اهي وادي المنظر والأم واقفة ازدادت عليها الآلام والأحزان وبتقول أولادي سبحان الله العظيم شوف الضفدع هتعمل ايه يا ترى هتحفر حفرة هتعمل نفق هتكون قناة بين النهر وما بين آه، أولادها علشان تنقذهم شوفوا ازاي بتبص لهم وبإيديها وبرجليها وبتحاول بصبر بتتأثر بالطين والأم عمالة بتحاول لحد شوفوا بفمها أم أم عظيمة الحقيقة جعلت النفق يصل إلى أولادها ودلوقتي الأولاد بينطلقوا إلى الماء وبتقف زي الملكة متوجة بأفضل تاج على وجه الأرض
سبحان الله عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك لا تعقن والديك وإن أخرجاك من مالك وأهلك لو الأم خرجتك خرجتك من فلوسك ومن مالك ومن أولادك ما تعقهاش ما تعقهاش أمك ثم أمك ثم أمك ما ينفعش الواحد يعق أمه أبدا ولا آه، كما قال الحكيم لا تجد لا تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا جبارا شقيا لقول يحيى عليه السلام وجع وجع وبارا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا يبقى المسألة آه، في بر الوالدين في في ق- في في يعني في قمة العلاقات بعد ربنا سبحانه وتعالى. الفقرة اللي جاية هي فقرة فقرة في آه، بتبين قد ايه المخلوقات دي بتحس وبتشعر وبتتألم. آه، آه، احنا طبعا لما نشوف حد فينا مريض اول حاجه بنخاف عليه فيها انه آه، يصيب بمكروه او آه، لا قدر الله سبحانه وتعالى انه يموت والموت علينا حق كل من عليها فان لكن آه، آه، مش احنا لوحدنا اللي بنتاثر شو احنا بنتاثر وبنزعل و- وبنبكي و- لكن مش احنا لوحدنا كده ده في المخلوقات حوالينا كذلك بيتالموا وبيتأثروا وبيحزنوا وبيتألموا للفراق إيه، الحقيقة الفقرة اللي جاية بتدل على هذا بتدل قد إيه المخلوقات فيها من يتألم على فراق الأحب وفيها من آه، يعني يتأثر ب- بمثل هذه المواقف وتعالوا نشوف آه، احتضار أم ال- للفيلة وهي بتحتضر ونشوف آه، آه، آه، يعني التأثر وهي بتحتضر وتأثر بنتها الكبيرة وتأثر ابنها الصغير وزين مش مصدق انها آه، انها ماتت وعايز يقومها وبيلف زلمته على ايديها عشان يقومها مرة تانية آه، كأنه بيقول لها ما تسيبنيش لوحدي في هذه الحياة وتعالوا نشوف هذا الموقف المؤثر جدا الحقيقة ودي كانت من حلقة اسمها آه، آه، وتوكل على الحي الذي لا يموت شوف كل الحنان ده بيموت قدام ابنها شوف ساعة الاحتضار حتى الفيلة بتموت و... و- وح... كل المخلوقات كل نفس ذائقة الموت شوف ادي فيل ضخم جدا جدا ولكن سبحان الله العظيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شوفوا تقع ازاي بتحتضر سبحان الله العظيم الحقيقة شوفوا موقف مؤثر جدا جدا
فارتجي دوما رضا وهتقوم تاني بعدين لكن سكرات الموت سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت سبحان الله إلا الله ما لنا رب سواه
الفيلة التانية بتبعد الولد عنها لحسن تقع عليه سبحان الله كله وادي للأسف ادي وقع الفيل إلا الله لا إله إلا الله لا إله وقع الفيل يعني ما لنا رب مات المؤثر في المسألة لا إله انه بعد ما مات شوفوا الموت الكل حزين عليه ازاي الكل متاثر بيه ازاي ادي دي بنتها الكبيره واقفه حاطه آه، زلومتها على بطنها يمكن تكون عايشه يمكن تتنفس زي سماعه الطبيب بالظبط شوف بقى الصغير وده الموقف المؤثر جدا الحقيقه شوفوا صغير لما هيجي يشم امه وعايز يقومها شوفوا ماسك ايديها بزلومته عايز يقومها الموت
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب سبحان الله العظيم في الشروط شوفوا وفي الآن.
الغروب بيقومها ازاي وهو هاي- يهدي شوف.
العصا لا هو مش قادر يتخيل انها توفيت مش قادر يتصور انها ماتت سبحان الله شوفوا وهو علام
سبحان الله العظيم لسنا وحدنا آه، آه، في في الالام والاحزان والهموم او لفراق الاحبه آه، نتالم آه، او ل- لموتهم نحزن ولكن هناك مخلوقات اخرى بل وكثير من المخلوقات فيها رقه و... و... وتاثر والم نسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف الالام عن الجميع آه، الحقيقة ال- ال- الفقرة آه، اللي فاتت كانت حزينة الفقرة اللي جاية فيها فيها مرح وفيها آه، لعب كده وانشراح وحب وحنان ورحمة وأمان آه، كلنا عندنا أصدقاء وعندنا آه، أحباب وعندنا جيران وعندنا أولاد الحقيقة آه، يعني بعض الناس دي هي اللي وفية يعني أنت لما تشوف من كل أصدقاء من كل الأصدقاء تلاقي اثنين ثلاثة أوفياء ومنهم واحد هو ده اللي أنت ب- يعني بتشعر بوفائه ب- بشكل أكثر آه، مثلا في كل أولادك أنت في واحد أو اتنين منهم هو هم دول اللي أنت حاسس فيهم إن هم مقربين من قلبك جدا آه، جيرانك آه، قرايبك خلانك كل ده معروف طب دول دول بشر لكن انك تلاقي بقى الوفاء و- والحب والحنان من من حيوان ده نادر طيب آه، إن- انك تلاقيه بقى من اسد هو ده بقى اللي الموضوع محتاج نقف قدامه ونتامل اسد آه، آه، هو قلب الاسد فيه حنان ورحمه وحب ووفاء ده قلب الاسد ده قلب الاسد ده يعني مليان آه، قوة وشراسة وغدر وافتراس لا تذكر كلام النبي عليه السلام عشان تعرف ان هذه المخلوقات فيها رحمة وفيها حب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه كلمة يتعاطف شفت يتعاطفون دي عطف وحنان فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بيخافوا يلمسوا أولادهم لحسن آه، يعني يضرهم طيب آه، العجيب بقى أنك تلاقي هذا الأسد مش بس بيرحم وبيحب أولاده لا ده بيترجم الحب والرحمة دي ل- لم- لأشخاص آخرين وده معناه أنه ممكن يحب مخلوق م- م- مش من جنسه آه، ازاي هذه اللغة وصلت اليه ازاي قدر ي- يصل الى هذه ال- ال- ال- اللياقة بينه وبين أشخاص لهم من أبناء جنسه ولا هم ولا هم آه، آه، ليهم لغة واحدة ولا ليهم لكن اتضح أن العواطف بتتكلم لغة واحدة وال- والمشاعر آه، رياح بتتخطى الحواجز والحدود لحد ما بتتسرب للقلوب وبتتسرب ل- ل- ل- يعني لشغاف أحاسيس الإنسان ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله على السلامة فضيلة الشيخ يا مرحبا شيخ رجب يا مرحبا سيدنا الحمد لله على السلامة وحشتنا اهلا وسهلا الله يبارك فيك ربنا يتقبل يا سيدنا منا ومنكم آه، ماذا عن الأطفال في رمضان يا فضيلة الشيخ الاطفال في رمضان نعم آه والله احنا عندنا آه عندنا كرتون في رمضان وعندنا ان شاء الله وباذن الله تعالى آه، يعني آه، جرى الاتفاق آه، يعني قناه الرحمه جزاهم الله خيرا والله ما بنعرض عليهم حاجه للاطفال الا بيرحبوا وباذن الله جزاهم الله تعالى ألف خير جزاهم الله ألف خير احنا ع- عهدنا ذلك يا فضيلة الشيخ على ال- القناة ولكن يعني والله ال- العام ال- الماضي كان آه، يعني بفضل الله كان حاجة مشرفة وفي تربية الأطفال وكده فنتمنى إن شاء الله إن ال- العام ال- الحالي إن شاء الله يعني ربنا يرزقكم الإخلاص جميعا نكون في تربية الأولاد تكون أفضل وأفضل بفضل الله إن بفضل الله تت- أولادنا تعلقت بال بكرتون قناة الرحمة فإن شاء الله نتمنى أن يكون أفضل في وأفضل يعني كرتون.
إن شاء الله في كرتون وانا ابشرك ان احنا عرضنا على آه، شيخ محمود ع- عرضنا عليه آه، برنامج خاص بالاطفال برنامج جديد خالص آه، آه، وهو رجل وافق ومرحب وباذن الله تعالى ان شاء الله تعالى نجهزه قريبا ونعرضه عليه و- وتدعوا لنا بس جزاك الله خيرا سيدنا فالله ينفع بكم جميعا امين امين آمين. الحمد لله على السلامه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم معنا اتصال آخر فإنك تلاقي بقى الموضوع ده من يعني من أسد لإنسان هو ممكن الإنسان هو إحنا يعني معروفة متوقعة تلاقي الإنسان بيحب كلب بيحب قطة بيحب حصان لكن من الحيوان لينا عشان دي بقى اللي المفروض نقف نقف عشان ايه نتعلم منها ان اللي صنع القلب ده صنع جواه مشاعر وخلق جواه احاسيس مش انت لوحدك اللي تعرف تحب وتعالوا نشوف قلب الاسد من حلقة قلب الاسد في هذا المخلوق المتميز ده اسد آه، الحلقة وهو صغير شو لاحظوا ان هو لما بيحاول يمسكهم بي بي شوفوا ازاي بيلعب معاهم شوفوا هيطبطب على كتفه دلوقتي طبطبه وكانه بيقول له انت صاحبي وحبيبي شوفوا ازاي ما- ما بيفردش مخالبه ابدا وهو بيحبهم او بيحضنهم و... علشان هو عارف قد ايه ممكن مخالبه تاذيهم حسن يا رب شوفوا هنا لنا الخلقات طهر مبسوط وسعيد
يحوي هنا شوفوا ازاي دخل عليه شوف ازاي ده معناه حضن لسه مرتقب هيتاخد شوف ازاي حب وعطف وقبل كالطفل الصغير بين يدي ابيه حاجه عجيبه ويقبلوا بعض على فكره دول مش مدربين ولا ليهم دعوه بالاسود ولا يفهموا فيها دول بس بيحبوه كده دول اشتروه لان دي كانت موضه في الستينات شوفوا هنا هو بيكتب والأسد بعكسه كأنه بيقرأ معاه شوفوا زي حسن يا رب بصوا كأنه بيقرأ معاه بيشاركوا في, في فالعبد بأخلاق سبقا شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه ودوه الغابه بصوا هنا لما لقى شوفوا راجع لصاحبه ازاي شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني لا لا لا انا بحبك ما تسيبنيش انا مش عايز اقعد في المكان ده انا عايز اجي معاك هياخدوه لمكان تاني هو كبر لازم يعيش حياة طبيعية أنا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لأنه في غاية التأثير الأسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة لاحظوا إن صاحبه اللي هو واقف لابس آه، أصفر ده ده صاحبه وحبيبه قوي ما بيودعوش شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض مش عايزين ينظروا لبعضهم شوفوا الأسد حزين إزاي شوفوا ولما راح ل- ل- لعيلته شوفوا ازاي م- ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير ولكن آه، شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتع- اللي اتربى معاهم لان ده هنا بعد كام سنه آه، رجعوا له آه، كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا آه، شوفوا الأسد لما شم ريحتهم أمطيت على بعد ما سابوه ودعوه شوفوا ازاي راجع بالراحة بالراحة بالراحة شوفوا أول ما هيشوف صاحبه تنقى حسن يا زي ما بيقول الشاعر وأقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار أصبح قريب منه شوف هيعمل إيه يحوي هنا بقى تبدأ القبلات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان يعني منظر عجيب يحضن ده مرة وده مرة مفيش مخالب بتتفرد مفيش حاجة شوفوا ازاي ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم ويحب ده ويشوفوا ازاي وما بيوقعهمش ده وزنه تقيل جدا ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش هو عارف ان وزنه تقيل مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش شوف ازاي وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم شوفوا ازاي فالعبد بأخلاق هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي وخدهم وراح للعيله اللي هو عملها شوفوا هنا قاعدين معاه بي شوفوا ازاي دول اولاده شوفوا هنا بيلعبوا له في صوابعه شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير سبحان الله العظيم شوفوا ازاي ده ابنه صغير حتى ابنه طالع حنين زيه شوفوا ازاي حب اللي ابوه بيحبه شوفوا بيحضنوا اصحابه شوفوا بيض- بيعضوا صوابعهم بالراحه بيلعبوا مع بعض من غير ما يأذيهم خالص ده هو لو بس ضغط شويه يقطع الايد كلها شوفوا ازاي وبي... إيه بي... بي- هو كمان بيحن شوفوا ده ده اسد حنين على فكره يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود شوفوا ازاي دي زوجته العواطف ال- الاسد ده مميز هما بيتاملوه شوف عيله كامله حب وحنان ورحمه وامان ودي اسود قلب الاسد شوفوا ازاي ادي اسد وعمل عيله كلها حالمه طيبه ورقيقه والطباع سراقه وكلهم اتعلموا من بعض شوفوا ازاي الهدوء اللي هم فيه مين يصدق ان دول اسود
حسن يا رب لنا الخلق طهر شوفوا هنا نايمين جنب بعض الذكريات هنا بيقبلوا بعض
بيت على هنا وهو بيهرش له في صوابعه هنا هم مع بعض شوفوا ازاي
حسن يا رب لنا الخلق طهر فلا يحوينا زقا
سبحان الله فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك الحب ده شوفوا اديكم شايفين لا، حتى الاسد مش قادر يقاوم عواطفه وسبحان الله العظيم سبحان من خلق هذا الحب وتلك العواطف وهذه المشاعر داخل قلب اسد داخل قلب اسد على فكره ال- يعني في ناس خدت الم- المقطع ده المقطع ده تحديدا و- وحطوه على بعض المواقع على الانترنت في مواقع دينيه وغير دينيه ال- ال- ال- المقطع ده هو في داخل عليه بفضل الله سبحانه وتعالى مئات الالاف داخل مئات الالاف يعني يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله وموجود في كذا مكان في م- واحد داخل عليه مثلا 300 الف وداخل عليه وفي موقع تاني داخل عليه آه، فقره تانية يعني منه داخل عليه مثلا قول حوالي 250 الف وداخل عليه كذا مئات الالاف بفضل الله سبحانه وتعالى وتشوف التعليقات آه، واحد معلق قال والله أنا وزوجتي بكت أعيننا آه، لما رأينا هذا المقطع واحد تاني قال أنا لم أكن أدري إن ال- إن المخلوقات دي آه، فيها هذه المشاعر وتلك العواطف واحد ثالث قال أنا أنا لو أعرف ان في اسد بهذه العواطف اتخذه صديق و... واقضي معاه بقيه عمري وهكذا الناس كلها بتبحث عن الوفاء والهناء بجانب الاحباء وده آه، ده, ده, ده مطلب نفسي يعني حاجة شيء الانسان محتاجه محتاج حد يحبه محتاج حد يأنس بيه يعني مش بس انت محتاج حد انت تحبه وحد انت تأنس بيه لا ومحتاج حد يحبك ويأنس بيك ساعات الانسان بيبقى محروم من انسان يحبه انت يعني ممكن واحد يبقى محروم من حد يحبه او حد يعطف عليه او حد يسال يسال عليه آه، آه، مع كل الطوائف وكل الطبقات سواء كان بقى آه، زوجه او ام او ولد او صديق او كده ساعات مشاكل كتير جدا بتتحل بالعواطف ساعات كتير جدا مشاكل بتحل بالعواطف تحل ب- بال- بالمشاعر وسبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك المؤمن المؤمنة ما ينفعش مؤمن يكره مؤمنة آه، خلي بينك وبينها عواطف لا يفرق المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتح- وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر الحب مهم عشان ندخل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم انشروا الخير والبركة والعطاء والتعاون والبر والإحسان بينكم وشهر رمضان جاي مليان بر ومليان إحسان ومليان إطعام طعام وتفطير صائم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وبمناسبة رمضان احنا جايبين لكم فقرات لبرنامجنا القادم عبر وعبرات البرنامج بيتكلم عن حكم كل يوم حكمة عبرة حكمة بن- بن- بناخدها من موقف موجود قدامنا فاحنا هنجيب لكم بس أجزاء بسيطة من من من حلقات آه، آه، يعني هتشوفوها بإذن الله تعالى في رمضان لكن احنا جايب لكم أجزاء منها عشان بس آه، يعني آه، نعرض عليكم ونشتاق معاكم ل- لرمضان وللحكم اللي هتيجي في رمضان في برنامجنا عبر وعبرات الفقرة الأولى فقرة ناس رايحين يتفسحوا ها يعني فللأسف الشديد واجهوا حاجة ما كانوش متوقعينها آه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن هذه الحلقة بعنوان أفأمن أهل القرى ما ينفعش انك تبقى متخيل ان كل خيوط ال- ال- العالم بايدك ان سعادتك بايدك ان سلامتك بايدك ان غناك بايدك ان صحتك بايدك ان حياتك بايدك لا بيد الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون عشان كده تعالوا نشوف الفقره دي ناس رايحين يتفسحوا يا ترى ايه اللي حصل لهم تعالوا نشوف دي آه، الارض اللي الناس فيها المكان وصخور وجبال زي ما احنا شايفين كده واقفين بيصوروا مره واحده جزء من الجبل انهار واقفين لسه بيصوروا مستمتعين مبسوطين على اعتبار ان في حاجه يعني مفرحه تبسط والراجل بيحكي هو ده كان في وسط الناس اللي كانت واقفه ولكن ربنا نجاه وبيقول احنا كنا واقفين ومبسوطين والهواء جميل والشمس طالعه ومره واحده جزء انهار من الايه من الجبل شوفوا الجبل الأشم اللي- اللي حواليهم ده وهم مطمنين وواقفين وفرحانين ومبسوطين وجايبين أسرهم مرة واحدة أدي جزء من الجبل وأدي جزء تاني وبعدين مرة واحدة من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا وادي الأمواج جرفت هؤلاء المبسوطين سبحان الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون العبرة الثانية هل تأملت آه، نعمة اليدين وتدبرت كيف تشكرها آه، وكيف تشكر الله عز وجل عليها آه، دي حلقة تانية خالص اسمها هل شكرت نعمة اليدين تعالوا نشوف جزء من هذه الحلقة تفضل يا سيدنا محمد. ده هذا الرجل رجل آخر آه، من باكستان شوفوا بقى حياته آه، بدون يدين آه، ازاي شوف هو هنا رايح شغله والعجيب انه شغال في احد الارشيفات وادي ال- ال- الدفتر وبيكتب آه، البيانات سبحان الله العظيم وبيدون وبيرد على المحمول وهنا بيوقد ال- البوتاجاز وبيعمل الطعام لأولاده سبحان الله العظيم أنا على فكرة ده بيذاكر لهم كمان يعني هنا بيرسم لهم ال- أجهزة الجسم بيذاكر لهم بيذاكر لهم ويعلمهم ويصحح لهم وهنا أيضا في الوضوء سبحان الله العظيم لكن أجمل موقف اجمل موقف ليه آه، بعد ما هنشوف الوضوء اجمل موقف لسه ما جاش وهو آه، آه، الصلاه شوفوا هنا بيغسل وجهه في الوضوء شوفوا وبيغسل وجهه بقدميه سبحان الله العظيم في جنة آه، مقام شوفوا ازاي وحريصين على الوضوء بشكل صحيح ليتعلم الأصحاء وليتعلم آه، أهل العافية اللي ما عندهمش ابتلاء شوفوا هنا بيقول لس- دي أجمل موقف في الحقيقة صلاته وهدوءه في صلاته واللي أجمل منه لما يجي يقلب صفحات المصحف ونتذكر نعمة اليدين في حمل المصحف في شهر رمضان الكريم عشان نشكر نعمة ربنا نشيل المصحف معانا ونقلب صفحات شوف بيقلبه بوجهه ما قلبوش المرة دي بقدمه علشان كلام الله تعالى معظم ومطهر ما يلمسوش بقدمه شوف زي بيقبله ويقبل المصحف شوفوا سبحان الله العظيم الله على خلق سبحان الله شوف وجهه مرضيش يلمسه ب... ب...
صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من
سبحان الله العظيم آه، ال- آه، العبر يعني الحكم اللي كل يوم بنخرج منها من حلقة بحكمة وبعنوان معين منها نعمة اليدين منها آه، فكلا أخذنا بذنبه ومنها آه، حكم بفضل الله تعالى كل يوم بنقف عند حكمة وبناخد منها العبرة ونشوف آيات الله في خلقه في كل يوم عبرة وعبرة في عبر وعبرات في رمضان الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال أسأله سبحانه وتعالى أن يعمر نهارنا بالطاعة وسهرنا بالقيام بين يديه وأن نختم كتاب الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة وما ننساش يا جماعة إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام أحبتي آه، الوقت مر بس- بنا سريعا والله بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة من هذا خلق الله قد تكون قبل رمضان وقد تكون بعد رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر أوقاتكم بالزهر والندى وأن يملأ حياتنا وحياتكم بالنور والهدى أحبتي غدا لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل لا تنسونا من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا خلق الله